قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله وحشتوني وطالت مدة الغياب والأحداث والأحوال العجيبة اللي بتمر بيها مصر وكثير من البلاد العربية شيء عجيب وتحولات مريبة ففي وسط هذه الأجواء كيف كيف تجد حال قلبك مع الله كيف تجد حال قلبك مع ربك جل جلاله حقيقة زي ما قلت في خطبة الجمعة النهاردة من الصعب جدا على الإنسان اللي بيتابع الأحداث واللي بيشوف القتل والحرق والضرب وتحليل الأخبار وإساءة الأدب والتطاولات والخناقات اللي يشوف الكلام ده قلبه يتقطع عشان كده قلت في خطبة النهاردة ما تيجوا نسيبنا من الأرض واللي عليها ونطلع فوق في النور في السماء وفعلا اتكلمنا عن آية قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور قلت تعالوا نطلع للنور نشوف النور نعيش النور بدل الظلام اللي الناس فيه تجد ظلمة في القلوب ظلمة في العقول وظلمة في الآراء وظلمة في الأحوال الدنيا ظلمة تعالوا نخرج من الظلمات إلى النور وحقيقي أنا بقول وأؤكد مرة تانية إن أنا لحد دلوقتي فعلا محتاج أدرس الآية دي أتدبرها أتأملها أفهمها اتكلمنا النهاردة عن المنبر عن آه عشر نقاط في هذه الآية عشرة الله نور السماوات والأرض مثل نوره يعني مثل نوره في قلب المؤمن نور ربنا ده حاجة آه لا تتصور ممنوع من تصورها لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أن أراه أن أراه عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه سبحانه جل جلاله فلما بنتكلم عن النور فآية النور دي الله نور السماوات والأرض بنتكلم عن بنتكلم عن مثل هذا النور في قلب المؤمن مثل نوره في قلب المؤمن يعني كمشكاه مشكاه يعني آه شباك في الحيطة مقفول آه كوة عارف آه طاقة في الحيطة في الحائط عريض كده وفي شباك بس الشباك ده مقفول بس في كوة فتحة في الحيطة مقفولة مقفولة ليه مقفولة ليه ليه المشكاه مشكاه المكان اللي بيوضع فيه المصباح مقفولة لأنك ممنوع من التصور ليس كمثله شيء فمش هتبص من الشباك تشوف ممنوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وعدلي بذلك يا رب الشاهد ايه ان القوة اللي في الحائط ديك اسمها مشكاه المشكاه مقفولة علشان عقلك البشري ونظرك البشري لا يطيق النظر إلى هناك قال سبحانه ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما جل جلاله سبحانه وتعالى يقال سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره عشان كده بنقول ايه ان الانسان لما يجي إيه نتكلم عن النور افتح في قلبك طاقة اللي هي قوة اللي هي مشكاة اللي هي شباك مقفول افتح في قلبك قلت النهاردة اكتر من مرة اسمع قلبك كده اسمع دق قلبك ما انت عمال تسمع ده وده ودي ودي لكن ما سمعتش قلبك خالص اسمعه قلت كتير النهاردة بص على قلبك بص جواك عينيك على جواك عمرك عملتها يا عم حميدة عمرك عملتها يا واد يا محمد يا عباس يا شيحة عملتها بصيت جواك عايز اسألك انت انت اسألك انت بالتحديدا بالضبط قول لي بالله عليك بصيت جواك من امتى ما بصيتش جواك على قلبك عايز اسالك انت يا ترى دايما واقفه قدام المرايه تشوفي شكلك الظاهري ربنا بينظر لقلبك يا ترى نظرتي لقلبك انت وشفتي جواكي ايه عمرك سمعتي دق قلبك بيدق لمين وليه وبايه هو ده افتح في قلبك طاقه فتحه مشكاه وفي المشكاه اللي انت فتحتها في قلبك دي حط نور مثل نوره كمشكاه فيها مصباح عايزينك تح- تضع نور في هذه المشكاه فيها مصباح مصباح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور الصلاة نور صلاة الإيمان نور الإسلام نور قال الله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه الهداية نور أفمن كان ميتا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس واخد بالك من دي نورا يمشي به في الناس الناس دول ظلمة ظلمة في ظلمة الهداية نور عشان تمشي بها في الناس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن لم يصبه ضل نور نور الهداية حط في قلبك نور بقى نور الصلاة نور الهداية نور ال- التقوى قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ملاحظ كلمة تمشون به يمشي به في الناس عشان تمشي محتاج نور تمشي بيه والنور ده ما يجيش إلا من ربنا جل جلاله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور هو ده افتح مشكاه في قلبك حط في المشكاه دي نور مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح بتاع النور بتاعك إذا سبته للهوى أهواءك هيطفي يطفي النور الهوى اللي هو المزاج الشخصي الشهوات المشاغل والهموم تطفي نورك عشان كده المصباح في زجاجة عايزينك بقى تجيب زجاجة تحيط بالمصباح تحيط بالنور وظيفتها حاجتين تحميه وتؤلقه زجاجة ان النور ده يبقى نافع ليك وللناس زجاجة فيتألق النور تفيد بيه الحاجة التانية زجاجة تحمي هذا النور عشان كده ربنا ذكر للزجاجة دي حاجتين المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري كوكب في أقصى السماء كأنه درة كأنه درة كوكب دري يبقى حماية سماوية حماية آه فيها نور يتألق حماية ربانية من فوق حماية عالية قوي الحماية العالية دي جاية له من فوق من ربنا عشان كده قلنا في الطريق إلى الله الإنسان محتاج هداية إلى الطريق وحماية في الطريق فتلاقيه تعلقه بالله عشان كده لما هنتكلم النهاردة عن المدرسة الربانية آخر نقطة في ال 15 نقطة في ال- في موضوع المدرسة الربانية أن الدعوة الربانية توقن أن النصر بيد الله والحفظ من عند الله وليس بالمغالبة فقط لذلك تفوض الأمر إلى الله هي دي إن الحماية والعناية والحفظ من عند ربنا النصر من عند ربنا عشان كده الزجاجة دي حماية بس حماية ربانية المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري دي الحماية وإمداد النور أيضا احنا قلنا هي الزجاجة حاجتين حماية وتألق النور تألق النور يوقد من شجرة سبحان الله العظيم شوف حماية من فوق كوكب دري وشجرة الشجرة دي عمل أرضي زي ما ربنا قال ومثلك ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء هي الشجرة دي كوكب دري يوقد بيستمد من شجرة يبقى الإنسان اللي بي- عايز يضع نوره في زجاجة سماوية كأنها كوكب دري لازم يزرعها من الأرض يبدأ يزرع شجرة حقيقية شجرة الكلم الطيب لا إله إلا الله هي دي الحماية والنور شجرة كأ- شجرة زيتونة كوكب الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة شجرة مباركة البركة البركة في الأعمال والأقوال والأحوال البركة في الأعمار البركة في البصيرة والبركة في الإيمان البركة حصلت البركة إنسان لما آه، إنسان لما يريد إن هو آه، يعيش حياة طيبة لن تكون إلا ببركة من الله جل جلاله معذرة عافا- عافاكم الله آه، البركة حين تحصل آه، يتم بها النور شجرة مباركة زيتونة اشمعنى زيتونة زيتونة قالوا لأن الزيتونة شجرة الزيتون كلها خير خشبها ورقها ثمرها بذرها زهرتها كلها بركة كلها خير ينتفع بها فكذلك المؤمن كل خير من جميع جهاته تجد فيه الخير افتح في قلبك مشكاه حط في المشكاه دي وخلي بالك ما تبقاش مفتوحه وانما مغلقه بدون تاويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل حط فيها مصباح المصباح ده أعمالك الصالحة النور حافظ على نورك بزجاجة الزجاجة دي عناية ربانية من فوق كوكب دري ازرع لها شجرة تستنزل بها هذه الرحمة والعناية من السماء الشجرة دي خليها نافعة لكل الناس فيها بركة حقيقية تنفع كل الدنيا زيتونة لا شرقية ولا غربية قال عبد الله بن عباس لا يهودية ولا نصرانية ما بيستمدش النور ده فكره هذا النور لا يستمد فكره من شرق شيوعي اشتراكي ولا غرب رأسمالي ديمقراطي ولا ده ولا ده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تميز نور الإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار لما تبقى الشجرة دي لما تبقى الكوة دي اللي فيها المصباح ده اللي حواليه الزجاجة دي اللي بيستمد من الشجرة دي بس بيحدث عن نفسه قال أبي بن كعب يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار قال هو محمد صلى الله عليه وسلم يكاد يقول هو نبي ولو لم يقل أنه نبي اللي يشوفه يقول ده نبي من غير هو ما يقول يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار هو كده الرباني نور واضح من غير ما يتكلم يحدث بحاله لا بمقاله يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار مش محتاج نار هو منور لذلك هذه هؤلاء الربانيون نور بلا نار نور نور نور بلا نار هي دي قضيتهم وهم دول هذا النور يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور هم دول العشر كلمات مثل نوره يعني في قلب المؤمن كمشكاه واحد اثنين فيها مصباح ثلاثة المصحف فيه زجاجة تل... أربعة الزجاجة كأنها كوكب دري خمسة خذوا من شجرة مباركة ستة زيتونة سبعة لا شرقية ولا غربية ثمانية زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور اللي عمله الإنسان ده في قلبه مع أن الله يعطيه نورا زائدا فيهدي الله لنوره من يشاء فيصبح هذا النور نور على نور نور الفطره مع نور الوحي ينطبق كل منهما على الآخر ليسير في مجرى ممهد واضح سهل ابدأ ازرع النور ده في قلبك ابدأ افتح قلبك للنور ده تجد نورا هذه قضية النور لتعيش بالنور زي ما قلت لك كده تاني بص على قلبك بص جواك قلت لك اسمع قلبك اسمع دقته اسمع احواله اسمع قلبك زي ما قلت لك اعمل لنفسك نور وانكب عليه ساعتها تجد كل خير الفرحة بالله السعادة بالله انشراح الصدر وسعته بص جواك كده حاسس بالفرحة دي بلذة الإيمان وحلاوة الإيمان هذا والله الموفق والمستعان ناخد فاصل واعود اليكم اه, آه معلش في حته جزاك الله خير يا مدني ربنا يهديك ويتوب عليك يا رب آه والسامعين والمشاهدين اجمعين آه نسيت اقول ان في اخر الخطبه كان في حته مهمه جدا شفنا زياره آه بتاع ايران لمصر وزياره غير مرحب بها وغير مقبوله يا جماعة خطر الشيعة خطر داهم اوعوا تستهينوا بكلمة الشيعة والمد الشيعي والانفتاح الحاصل ده والكلام اللي احنا سمعناه ان هيبقى فيه زيارات وبدون تأشيرات ومش عارف تعاون ايه وتعاون ايه الكلام ده خطر جدا على عقائد المسلمين الشيعة معروفين انهم بيكرهوا اهل السنة مدينة طهران عاصمة ايران فيها كنيسة وفيها معبد يهودي وما فيهاش مسجد لأهل السنة واحد مسجد واحد لأهل السنة ممنوع هم دول الشيعة اللي انت بتصاحبهم النهاردة واللي انت بتحضنه وتبوسه اللي هو بيشتم سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر يلعنهم اللي بيكفر كل الصحابة الا عدد محدود منهم اللي بيقول على السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها الطاهرة البريئة المبرأة بيقول عنها انها زنت لو واحد قال ان امك زنت تحضنه وتبوسه وتقابله وتكرمه تقبله ينفع كده والانفتاح فلذلك قلت كلمة في اخر الخطبة في هذه القضية اسمحوا لنا ناخد الكلمة دي ادينا الكلمة دي يا ميداني
روح تسري والملائك حولنا طاب المساء أنا آسف لإخوتي الذين يقفون في الشمس سامحوني حقكم علي اصبروا كمان خمسة أريد كلمة أخيرة قبل أن أفارق مقامي هذا بمناسبة الزيارة غير المرغوب فيها من هذا المتشيع كبيرهم كبي- كبير مجرميها والترحيب به والحفاوة به وفتح آفاق التعاون معه وإباحة الزيارات بغير آه، آه، تأشيرات وغير ذلك أعتقد والله أعلم أسأل الله أن يعافينا من كل شر أن في هذا فتح باب شر كبير يوشك أن يفتح على المسلمين باب التشيع وحين يقولون مد آفاق التعاون بشرط عدم الدعوة إلى التشيع كأنهم يقولون للكلب اعدل ذيلك كأنهم يقولون لل... للثعبان لا تبث سمك كأنهم يقولون للثعلب إياك والمكر إن هؤلاء دينهم التقية الكذب التلاعب واني اخشى على المسلمين من هذه الفتنة لذلك لابد من الوقوف بكل حسم في وجه من يشتمون ام المؤمنين ويتهمونها في عرضها ارايت لو ان رجلا اتهم امك بالزنا اكنت تقبله في بيتك وترحب به وتحتضن وتبوسه قط كيف وهم يلعنون ابا بكر وعمر ويكفرون الصحابة جهارا نهارا في كتبهم وتسجيلاتهم المسموعة والمرئية ليل نهار وانظروا إلى قنواتهم الفضائية تسمعون وترون لذلك هذا تحذير شديد وسيواجه بكل قوة وحسم أي محاولة للتقارب مع التشيع اللهم احفظ علينا عقيدتنا اننا شعب الشعب المصري الطيب يحب الصحابة كلهم ويود ويبدل امهات المؤمنين لا نريد ان يدخل عليهم احد بالشبهات والشك قالوا الصحابة مثل العين الصحابة دول على عيننا براسنا من فوق الصحابة مثل العين ودواء العين عدم مسها ألا يمس الصحابة لذلك يجب علينا جميعا أن نستعلن بهذه الوقفة لا للشيعة نعم للسنة لا لتكفير الصحابة نعم لتعظيم الصحابة لا لمس أمهات المؤمنين نعم لتعظيم أمهات المؤمنين أهل بيت النبوة إخوتي إن مصر اليوم وللأسف الشديد تقف في مفترق طرق عجيب ما بين كفر وإلحاد وتنكر للشريعة وما بين تدين فاسد وتفريط وتلاعب بالدين من أجل السياسة وما بين تحول في الديانة نفسها لذلك احذروا فإن فإن الحرب أولها كلام
تسري والملائك حولنا طاب المساء طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله بالنسبة لموضوع الشيعة قبل أن أنتقل إلى المسألة التي تليه آه، الشيعة خطر وخطر شديد ويلبسون على الناس دينهم, دينهم ولهم مداخل ينفقون أموالهم ب- ب- بغزارة في مقابل إضلال المسلمين وخصوصا العمل على أهل السنة ده جهدهم وانظروا ما الذي فعلوه في العراق وضيعوا انظروا ماذا يفعلون في البحرين والفساد العريض الذي يفسدون هناك وانظروا في كل أنحاء العالم كيف فساد الشيعة ودعك من أقوال المغرضين اللي مش فاهمين احنا الآن بندافع عن عقيدة عن دين مش سياسة ولا اقتصاد ولا الكلام ده كله ونحن نؤثر ديننا على كل شيء على كل شيء ونضحي بكل شيء من أجل عقيدتنا وديننا إخوتي في الله أنا أحبكم في الله لعلي قبل أن أسافر مباشرة آه، دشنا المدرسة الربانية وتساءل كثير من الناس إيه, إيه هي المدرسة فاسمحوا لي آه، أقرأ لكم النهاردة أعرفكم بالمدرسة الربانية المدرسة الربانية مش قضية حلقات في التلفزيون أو برنامج في التلفزيون لا لا لا لا المدرسة الربانية مدرسة على الأرض دعوة إلى الله هي مدرسة ودعوة متخصصة داخل التيار السلفي العام للقيام ببناء الرجال الصالحين المصلحين الذين يعملون على إقامة دين الله ونشر معانيه في العالم كله في شتى الثغور يحرسون ثوابته من خلال برامج تربوية وعلمية وتعبدية على منهج تربوي واضح بخطوات متدرجة معلومة ليقوموا بوظائف الأنبياء وأتباعهم يبقى المدرسة مش معمولة عشان التلفزيون ولا عشان النت وإنما المدرسة معمولة عشان تب- ت- تدعو إلى الله على ظهر الأرض في جميع محافظات الجمهورية وربنا يكرم وتمتد إلى الدول الإسلامية ال- المدرسة دي مدرسة آه، بفضل الله عز وجل آه، يكون فيها شبابنا وأبناؤنا اللي تربوا على كلمة الربانية الربانية هي آه، في قول الله سبحانه وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين هو ده الموضوع ازاي كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قال عبد الله بن عباس الرباني الذي يعلم الناس بالصغار العلم قبل كباره هو ده احنا الصغيرين يعني انا ومن معي في هذه المدرسة الربانية احنا الصغيرين الصغيرين اللي بنعلم الناس واحدة واحدة الف باء التزام دعوة العوام عشان هي عشان كده هيجي معانا دلوقتي بس خلينا ماشيين واحدة واحدة الف باء التزام اللي بناخد بايد العوام من اول درجة في سلم التعلم تعلم العلم الشرعي في ثمان فروع للعلم عقيدة كتاب المتن العقيدة الطحوية فقه كتاب العدة شرح العمدة في الفقه, في الفقه الحنبلي سيرة كتاب مدرسة السيرة تفسير تفسير ابن كثير في آه آه اصول فقه آه الاصول من علم الاصول لابن عثيمين مصطلح حديث كتاب البيقونية اصول دعوة كتاب اصول الفقه الدعوي تزكية كتاب مذاقات روحية الثمان فروع للعلم بيدرسوا لكل المسلمين في كل منطقة يتجمع فيها عدد كل يوم من ايام الاسبوع يروح مدرس يدرس للناس دي بس مش تدريس علمي اكاديمي لطلاب العلم لا للتزكية هدف هذه المدرسة تزكوي بحت التزكية ربانية قال سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير ربيون هي ربانيون فما وهنوا ادي صفتهم فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا ما وهنوا الوهن حب الدنيا وكراهية الموت وما ضعفوا الضعف اللي هو الاخذ بالرخص والتهاون وما استكانوا الميل للاعداء فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وصبروا هذه صفات الربانيين الصفات الاربعه للربانيين ثم هدفهم حدده الله جل جلاله قال جل جلاله وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين هذا موضوعهم وما كان قولهم إلا أن قالوا بس قالوا ما إلا للحصر والقصر وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين جزاؤهم وثوابهم فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين هي دي الدافع الغائي في علة دافعة وعلة غائية العلة الدافعة تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون العلة الغائية الإحسان أن نكون من المحسنين والله يحب المحسنين العلة الغائية الإحسان الغاية الإحسان اللي هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هي دي المدرسة الربانية المدرسة الربانية لأجل هذا تحديدا تزكية لتصل بالعبد لتصل بالعامي لتصل بالأخ الملتزم اللي في بداية طريق الالتزام إلى مرتبة الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه المدرسة جزء من الصف والطاقات التي لم تندمج في العمل ولها مكانة في الواقع الدعوي السلفي تبقى منزلتها محفوظة ومقامها معلوم وتمتد إليها يد المدرسة بالحب والدعم والتعاون لا نتعصب لشخص ولا لرأي ولا لإسم ولا لجماعة ولسنا حزبا أو جماعة ولا ننتمي إلى حزب أو جماعة ولاؤنا لله دي نمرة ثلاثة ولاؤنا لله وللرسول وللمؤمنين جميعا من أهل السنة والجماعة لا نوالي ولا نعادي إلا على ذلك قال ابن تيمية عليه رحمة الله فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله نمرة واحد اثنين وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وما اتفقت عليه الأمة الإجماع هذه الثلاثة أصول معصومة الكتاب والسنة والإجماع ما نازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصب لهم كلاما يوالى ويعادى عليه غير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على هذا الكلام أو تلك النسبة ويعادون فنحن لا نوالي ولا نعادي على كلام ولا على اسم ولا على نسبة بل نحن من المسلمين قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين نحن من المسلمين إننا نسعى لإقامة الدين لا لإقامة أسماء بفقه التسامح مع الكل والتجميع على المنهج ونشر الخير وبذل الدين بإخلاص الهدف الأصيل لهذه المدرسة هو التربية والتزكية والتصفية فليس غرضها تعليم العلم الأكاديمي البحت فقط وليست الفئة المستهدفة هم طلبة العلم المتخصصين وحدهم بل الهدف العام تعليم العلم للتزكية بغرض رفع الجهل عن عامة الأمة والفئة المستهدفة هم عوام المسلمين والمبتدئين في الالتزام بطريق الدين لنقل أقدامهم على طريق الطلب من أول درجة بتحصيل فروض الأعيان وما لا يسع المسلم جهله ثم التدرج في طلبه بعد ذلك آه لا نصلح العوج والخلل بالمعصية ولا نقابل الهدم بالهدم ولا ندفع الظلم بظلم وإنما بالتسامح والعفو فالرباني المدرسة الربانية لا نخاصم ولا نعاتب ولا نطالب فنحن لا ننافس أحدا من الجماعات العاملة على الساحة ولا نشغب عليه ولا نجادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم آه تهدف المدرسة الربانية إلى بناء رجال بفهم عال وارتباط وثيق بالله سبحانه وتعالى رجال أصحاب عبادة وتأله وتنسك وعلم راسخ ومنهجية ثابتة بس دولك عايزين نقول بعد كده خصائص الدعوة الربانية واحد التوحيد الدعوة إلى التوحيد بشموله وصحة الاعتقاد والمنهج اثنين السنية باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم على بصيرة والتمسك بالسنن كلها وإحيائها ثلاثة التأصيل الاستناد إلى الدليل والرجوع إلى الأصول والالتزام بفهم السلف أربعة الشمول أخذ الدين كله وإقامته جميعا وعدم التفريط في شيء منه خمسة القوة في دين الله والأخذ بالعزائم وعدم تقديم التنازلات على حساب الدين ستة التكامل والتوازن التكامل تكامل وتوازن في الأولويات والغايات والمنطلقات والمبادئ سبعة الوضوح والواقعية الوضوح والواقعية نعيش عصرنا على منهجنا الكتاب والسنة فهم سلف الأمة ونعالج واقعنا بموضوعية وصراحة لا نعيش الوهم ولا نفتري الدعاوى ثمانية التعاون نتعاون مع كل من يعمل لله في الحقل الإسلامي على الحق بحق ونحب ونوالي في الله لا غير تسعة الثبات عدم التلون على الدين ونبذ الخلاف والفرقة عشرة الاستمرار مداومة العمل والصبر عليه وعدم استعجال النتائج اهداف المدرسة الربانية الراجل اللي واقف ملوش لازمة في الدنيا ده يا عم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيوة أنت صلي على سيدك النبي زيد النبي صلاة زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أهداف الدعوة الربانية عشرة واحد حراسة دين الأمة وثوابتها وأصولها وذلك بالوسائل الشرعية المشروعة في صورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا واحد اثنين وعملوا الصالحات ثلاثة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تعليم العلم الشرعي بجميع فروعه بطريق التلقي والتلقين اثنين العمل به العمل بالعلم وإظهار القدوة الصالحة والنموذج الرباني ثلاثة الدعوة إليه برفق وتؤدة وبثه لجميع الأفراد الأمة على المنهج الرباني اثنين إبراز جانب التزكية والتركيز عليه وأنه البداية والغاية وذلك بالعلم الصحيح والعمل الصالح ثلاثة صناعة الشخصية الربانية النساكة المتألهة بعلم وذلك بمجموعة البرامج والمناهج والأساليب والخطوات المدروسة التي تضعها المدرسة للسالكين أربعة التغيير والعمل للتمكين وذلك بمراعاة سنن الله الكونية في التغيير وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الربانية في معاملة الواقع خمسة الأمر بمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر والجهر بالحق بحق لا نخاف في الله لومة لائم ستة تيسير العلم وتبسيطه وتسهيله وبذله لعامة الأمة ومحاربة الجهل بجميع أنواعه سبعة إيجاد بيئة إيمانية في كل منطقة يأوي إليها الرباني يأوي إليها الرباني فيجد الوسط الرباني الذي يؤد يروي ظمأه ويحيي قلبه ويجدد فيه إيمانه نيتنا إن شاء الله إن ربنا يكرمنا عم شيح الله يرحمك إن احنا نروح شبرا عندكم وناخد مبنى اسمه المدرسة الربانية يبقى تحت منه مسجد المسجد ده بيئة ايمانية اي وقت في ال 24 ساعة تروح تلاقي قلبك وتلاقي حد بيكلمك عن قلبك وتلاقي حد يسمعك تشتكي له وتحكي له ويفتيك او يساعدك وياخد بايدك بيئة ايمانية هو ده اللي الشباب محتاجينه النهاردة بيئة ايمانية يأوي اليها في كل منطقة في كل محافظة بيئة ايمانية يبقى في مسجد كده معروف مسجد ربانية ده معروف اللي كل اللي الساعة 2 بالليل لقى نفسه مخنوق يروح يلاقي الباب مفتوح يزق الباب ويدخل يصلي يلاقي حد يحدث عن ربنا يعلمه قرآن إيجاد بيئة إيمانية يأوي إليها الرباني الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر خلاص قلنا إيجاد بيئة إيمانية إيجاد الشيخ الرباني المربي المتكامل الذي يتابع من احتاج إلى متابعة لشد أزر مبتدئين عايزين نحل اشكال كتير من الشباب اللي يقول انا عايز اتربى مش لاقي حد وكل دماغه بيدور على الشيخ ابو اسحاق الحويني يدور على الشيخ محمد حسان نوجد له بقى شيخ على قده موجود بس عنده خبرة مربي احنا عندنا ال ال الاخوة بتوعنا شبابنا اولادنا احبابنا اللي هم شغالين معانا مشايخ في العقيدة متخصصين وفي السيرة وفي التفسير وفي الاصول وفي المصطلح وفي الفقه وفي في كل الفروع وفي بقى فريق اسمه فريق التزكية فريق اسمه فريق القرآن فريق اسمه فريق التربية مربين مربي لا بيخطب جمعة ولا بيدي درس لا ده مربي حاجة تانية غير العالم وغير المفتي وغير الداعية وغير طالب العلم ده اسمه مربي قاعد اللي يجيله يعرف يربيه هو هو هو ده هدفنا من هدف ايجاد هذه المدرسه احياء القيم تسعة احياء القيم والاصول ومكارم الاخلاق والادب في شتى مجالات الحياه عشرة اعاده الحياه الربانيه للواقع وذلك بالمشاركه الايجابيه الفعاله وتثبيت اركان ودعائم فهم السلف للدين والحياه عصر المعاني للعابد الرباني صفة الرباني بقى صفته ايه عشر حاجات واحد السمت الصالح والهدي الصالح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمت الصالح والهدي الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة السمت الصالح يعني المظهر العام الشكل ده اسمه السمت الصالح الهدي الظاهر التمسك باللحية وعدم الانتقاص من طولها ولا من عرضها ممنوع القص منها التمسك باللحية وعدم الانتقاص من طولها أو عرضها هو الفرض اللازم المتحتم على الرباني الالتزام بالقميص القميص اللي هو الجلبية دي الثوب اسمه في اللغة القميص كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص يبقى الالتزام بالقميص وغطاء الرأس سواء طاقية او عمامة او غترة او آه، اي حاجة غطاء الرأس لكن البرنيطة ده هدي غربي مش ملناش علاقة بيه طاقية او عمامة او قلنسوة آه، او شملة اللي هي ال- آه، الغترة الالتزام بالقميص وغطاء الرأس هما السنة المحضة في حق الرباني وحب البياض من الثياب الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الثياب إلى الله البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم يبقى الجلبية بنقول عليها القميص الأبيض والعمامة أو الطاقية البيضة القميص الأبيض والطاقية البيضة شعار المدرسة الربانية البياض والقميص والعمامة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ايضا تقصير الثوب فوق الكعبين الرسول قال ما تحت الكعبين من الازار ففي النار يبقى فوق الكعبين وهما العظمان الناتئان على جانبي القدم بين القدم والساق لازم يقصر ثوبه والسواك وحب الطيب الرسول كان بيحب الطيب الريحة الحلوة الجميلة وحب الطيب والمظهر الجميل والنظافة من أصول العبد الرباني الرباني يحب الخلوة والخمول مستمسك بعدم التنافس على الشهرة والظهور قليل الكلام كثير العمل الرباني الرباني حريص على إحياء المعاني الربانية بطريقة سنية صحيحة على مقتضى الدليل الكتاب والسنة فهم سلف الأمة الإخبات الخشية الأنس بالله الشوق لرؤية وجه الله ال- الرضا بالله جل جلاله أربعة الرباني عباداته تلزمه بعدم التوسع في المباحات أو الانغماس في الشهوات والأخذ بمبدأ الاحتياط في الدين يبقى الرباني زي ما قلنا آخذ بالعزائم القوة في دين الله آخذ بالاحتياط في الدين مبدأ الاحتياط فرق بين التقوى والفتوى مثلا احنا بنقول ان ال- صوت المرأة مش عورة ما بنقولش ده, ده منهجنا وده الحكم الشرعي ما بنقولش ان صوت المرأة عورة لكن التقوى ان احتاط في التعامل مع النساء دي التقوى مش الفتوى وهكذا الرباني يجتهد أن يكون من المتقين فيأخذ نفسه بالتقوى والورع خمسة الرباني يحرص كل الحرص على الصحبة الصالحة ويبتعد كل البعد عن مخالطة الفساق والفجار ومن يظهرون العداوة للدين ستة الرباني مشغول القلب دوما بالرب خلي بالك من النقطة دي جدا الرباني مشغول القلب دوما بالرب سبحانه والمشغول لا يشغل لذلك الرباني لا يشغل قلبه بهموم الدنيا لذلك وجب على الرباني أن يجافي هموم الناس الدنيوية المشاغل التي تجلب الهموم وتسقم القلوب مثل قراءة الجرائد أو المشاركة على النت في مواقع التواصل الاجتماعي أو متابعة التلفزيون والأخبار هو بمعزل عن كل ذلك إلا لضرورة أو حاجة فيأتيها بالتقوى بالتقوى والاحتياط فيما يرضي الرب بيقين وعلى المنهج سبعة الرباني عباد لا يفوت شيئا من النوافل حريم الفرض ولا يقع في شيء من المكروهات حريم الحرام ولا يخوض في المشتبهات حريم حريم الرحمن وحمى الرحمن استغفر الله الرباني عباد هي دي صفته انه بتاع عباده رباني بتاع ربنا عباد لا يفوت شيئا من النوافل حريم الفرض ولا يقع في شيء من المكروهات حريم الحرام ولا يخوض في المشتبهات حمى الرحمن ثمانية الرباني يتحمل مسؤوليته كاملة تجاه بيته مش درويش بقى مش معنى ان هو رباني يعني ايه طافش من البيت ليل ونهار عنده درس هنا وعنده خطبه هنا وقاعد آه، يعمل ويسوي لا لا لا لا لا ده برضه في بيته زوج يتحمل مسؤوليته كاملة تجاه بيته فهو سكن لأهله أب شفيق لأولاده يجعل بيته جنة ويقي عائلته غوائل السوء بالحياة الطيبة في طاعة الله ثم تسعة الرباني صاحب إنصاف يؤتي كل ذي حق حقه دون اشتطاط أو تعسف ثم لا يرضي أحدا في سخط الله مش عشان أرضي مراتي بقى أغضب ربنا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه عشرة الرباني خاضع متواضع خاضع متواضع يألف ويؤلف بشوش يتصدق بابتسامته على الكل تبسمك في وجه أخيك صدقة لا ينتصر لنفسه ويبذل إحسانه للخلق ولا يؤذي أحدا شعاره خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فضل حاجتين بقى نكتفي على هذا خط السير والخطة والأسلوب خلينا اقول الخطه والاسلوب ب- ب- ب- عناصر بس بدون شرح واحد التربيه على النموذج احنا عندنا النموذج الصحابه عايزين نربي جيل زي جيل الصحابه عايزين نربي جيل يبقى زي سيدنا ابو بكر زي سيدنا عمر زي سيدنا عثمان بن عفان زي سيدنا علي بن ابي طالب زي سيدنا ابو ذر زي سيدنا انس بن مالك زي سيدنا ابو الدرداء زي آه، زي الصحابه آه، يبقى جيل زي الصحابه صناعه هذه الشخصيه آه، لذلك تعمل المدرسه على ان تكون صوره نموذج المسلم الرباني ذو الشخصيه المتكامله واضحه في اذهان العاملين ومن ثم يكون العمل على ايجاد النموذج وتوسيع الدائره حوله من امثاله النموذج المقصود الصحابة اثنين تأصيل المفاهيم بوضوح وقوة تأصيل المفاهيم واحد الفهم العملي للتوحيد اثنين المنهج السلفي في الفهم والاعتقاد والدعوة والسلوك وطلب العلم وتعليمه ثلاثة الربانية بالتعبد وذم البدعة والابتداع ثلاثة أربعة فهم السنة وتعظيم آثار النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الانتقاء من السنة لموافقة الأهواء رسوخ الأخلاق الدين كله خلق الاستقامة وعدم التلون كلمة التوحيد هي السبيل لتوحيد الكلمة العمل الجماعي والتعاون على الخير البذل للدين والتضحية لوجه الله الجهر بالحق بقوة وبصدق التركيز على طلب العلم الشرعي التركيز على العبادة الأخلاق والأدب المصاحبة اسمها التربية بالمعايشة لابد من ترابط الأفراد في المدرسة عشان كده حطنا لها شعار اسمه كتلة قلوب تحكمها قيم كتلة قلوب تحكمها قيم آه، التلقين ربنا قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث اشراب المبادئ والأصول والمعاني والقواعد مبدأ أصيل في هذه المدرسة فتح آفاق المناقشة يتسم منهج المدرسة الربانية بسعة الصدر وقبول المناقشة وحق إبداء الآراء من الصغير والكبير طمعا في للوصول إلى الكمال البشري الممكن ولكي لا يضمر أحد شرا أو خبيئة ضغن على المنهج أو على الأفراد داخل المدرسة لذلك نلتزم بفتح آفاق المناقشة والشورى وليدوم الص- الود والصفاء بين القلوب تسعة المتابعة الدؤوب ربنا قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم المتابعة الدؤوب عينك عليهم ليل ونهار ما تسيبهمش وتنشغل عنهم لذلك متابعة دقيقة تامة متابعة أعمال العلم بالبرامج برامج العلمية الامتحانات والاختبارات الشهرية متابعة الحضور في المدرسة المدرسة يوميا كل يوم ساعتين ونص بعد العشاء ده وقت ثابت صيف وشتاء الدنيا اتأخرت وبقت الساعة 12 بالليل تبقى ان شاء الله الساعة تبقى 100 كل يوم الساعتين ونص نص ساعة حلقة قرآن في البداية لتعليم التلاوة وتفهيم التدبر وساعتين في الدرس او ساعة او ساعة ونص في الدرس اللي هو فقه عقيدة سيرة تفسير اصول مصطلح لغة بقية فروع العلم ها نعمل يا رب ان شاء الله بناخد مكان في كل منطقة وكل محافظة ويكون فيه المدرسة دي اللي احنا بنقول عليها متابعة المتابعة المتابعة الدقيقة الحسيسة في اعمال العبادة الذكر ايه اخبار الذكر عندك اخبار القرآن الهدف حفظ القرآن وفهمه قيام الليل الصيام مرورا بمتابعة احوال القلوب الاخلاص الاخبات طهارة القلب الصدق التوبة وصولا الى متابعة احوال البيت بيتك في دين بيتك ملتزمين ولادك على المنهج الى اخره عشرة الاخيرة الصبر والعزم على التمام اسأل الله جل جلاله ان يرزقنا الصبر والعزم على التمام اخوتي الربانيون جمع رباني الرباني الرباني هو العالم بالرب تعالى العالم العامل المواظب على طاعته المعلم للناس الخير آه كان بودي ندخل في السيرة وكنا بنتكلم عن الزكاة نخليها المرة الجاية كيف تزكي أموالك أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب